يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين آمين آمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة تحت عنوان الإعلام المصري في الميزان ده عنوان حلقتنا النهاردة إن شاء رب العالمين احنا من بعد الثورة بنسمع ونستمع إلى شعار الشعب يريد تطهير الإعلام يعني إيه الشعب يريد تطهير الإعلام ما المقصود بتطهير الإعلام هل الإعلام بالفعل يحتاج إلى تطهير هل الإعلام فيه سلبيات تؤدي إلى إلى خراب البلد أو إلى زعزعة أمن واستقرار البلد ما هي السلبيات ما هي الملاحظات ما هي الأمور المأخوذة على الإعلام المصري بوجه عام محتاجين نتكلم في هذا الموضوع بكل حيادية وبكل وضوح وبكل صراحة لأن الأمر الآن في مصر لا يحتاج إلا إلى الصراحة وإلا وإلى إلى الوضوح وإلى الشفافية وإلى الصراحة في كل الأمور على وجه التحديد محتاجين نقول أيضا لابد أن نعي أمامنا ولابد أن نضع القاعدة الأساسية أمامنا في مسألة الإعلام لكل متحدث لكل متكلم لكل من يخاطب الجمهور أيا كانت وسيلته الإعلامية سواء كانت مقروءة مسموعة مرئية إلى آخره نقول إن الكلمة شأنها عظيم إن الكلمة شأنها عظيم وخطرها جسيم ولم لا فبكلمة يدخل المرء دين الله وبكلمة يخرج من دين الله وبكلمة يسعد حزين أو يحزن سعيد كلمة قد تؤدي إلى الشحناء وإلى البغضاء وإلى الحقد وإلى كره البلد وإلى البعد عن الانتماء وإلى أشياء كثيرة وعديدة بل تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار البلد الكلمة الكلمة مسألة مهمة جدا ومشاكلها كثيرة بتؤدي إلى مشاكل وتؤدي إلى أحقاد بسبب إن فلان بيقول إن فلان بيقول شيء من من غير تحقق ومن غير تثبت وانقل الكلام وأقوله للمشاهدين أقوله لأيا كانت الشخصية من أجل أن أنا أقول أن ده كلام مصدق بدون تحقق وبدون تثبت تعالوا نفهم ونقيم ونشوف الإعلام في الميزان الإعلام المصري في الميزان ميزانه رايح فين وكفته رايحة إلى الهدوء والاستقرار ولا رايحة إلى الفزع وعدم الأمن وعدم السكينة معنا مشاهدينا الكرام حينما نتكلم عن الصحافة حينما نتكلم عن الإعلام حينما نتكلم عن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لابد أن يكون معنا أستاذنا الدكتور سليمان صالح أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة أهلا معنا دكتور أهلا سعداء بحضرتك منور يا دكتور ربنا يكرمك آه يعني الموضوع آه كبير ومتشعب ومش عارف أبدأ مع حضرتك من أنهي محور لأن الموضوع كبير ولكن السؤال العام في البداية تقييمك لأداء الإعلام المصري على وجه العموم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أنا أريد أن أقول بداية أن مصر العظيمة التي قامت فيها ثورة قام شعبها بثورة عظيمة في 25 يناير أعبر عن كل أسفي وحزني أنها ضعيفة إعلاميا إلى حد لا يتفق مع مكانتها الحضارية والثقافية والاستراتيجية والجغرافية نعم ضعيفة إعلاميا نعم.
برغم اللي بيحصل برغم كل اللي بيحصل.
برغم كل القنوات مم.
إنها ضعيفة إعلاميا إلى حد لا يمكن لأحد في الدنيا أن يتخيله كيف تعال نشوف مم.
احنا عرفنا الصحافة من امتى نعم احنا عرفنا اول صحيفة مصرية صدرت في مصر اللي هي الوقائع المصرية سنة 1828 تمام يعني احنا دلوقتي قربنا على كام حوالي قرنين من الزمان بعد حوالي تقريبا 15 سنة هنحتفل بمرور قرنين من الزمان على صدور اول صحيفة المصرية تمام بعد قرنين من الزمان تعالوا نشوف ما هي الصحف التي تصدر في مصر سنجد انها عددها قليل جدا لا تكفي احتياجات الشعب المصري لا تشكل امكانية للوفاء بحق الشعب المصري في المعرفة مم.
طب تعال نشوف ال ال ال آه وسائل الاعلام الاخرى احنا بنحتفل الان بمرور 79 سنة على انطلاق الاذاعة الإذاعة المصرية مم.
طيب بعد 79 سنة من انطلاق هنا القاهرة ماذا نحن أين مكانتنا في الإعلام العالمي ثلاثة تعال نشوف محطات التلفزيون عندنا قمر اصطناعي واحد اللي هو نايل سات وعندنا عليه عدد كبير من المح... القنوات التلفزيونية التي تم تأجيرها وعندنا شوية آه يعني آه، آه، هتكلم بالتفصيل بقى عن هذه القنوات لأنها آه، آه، يعني بتسبب مشكلة بس عايز أ- أقول الأول أشرح لماذا نحن ضعي... يعني مصر ضعيفة إعلاميا اه
أولا ما كم الأخبار التي تتدفق من مصر إلى العالم الخارجي قليل قليل جدا مم.
وكم وما نوعية الأخبار التي تتدفق من من مصر إلى العالم الخارجي كله الاخبار السيئه الأخبار السلبيه الأخبار السلبية الأخبار السيئة ثلاثة ما تأثيرنا على الرأي العام العالمي.
في العالمي مم.
وما تأثيرنا على الرأي العام في إفريقيا وفي آسيا مش لا دول شيء.
مش دول الدول اللي جنبنا جغرافيا المجاورة لنا جغرافيا اللي مفترض أن مصر تكون بالنسبة لهم يعني ما- آه، دولة شديدة الأهمية دولة القيادة دولة الريادة الدولة, الدولة ال- الكلام الجميل اللي احنا بنقوله لماذا مصر ضعيفه اعلاميا نعم الامر يحتاج الى وقفه شوف ونقول ونحدد واحد اتنين تلاتة من أجل أن ينتبه الجميع ونكرر السؤال مرة أخرى لماذا مصر ضعيفة إعلاميا وهنترك مشاهدينا أيضا من أجل أن هم يعلقوا ويتدخلوا معنا من أجل أن هم يجيبوا على سؤال حضرتك نعم.
لماذا مصر آه، ضعيفة إعلاميا ولكن نستأذن حضرتك بعد هذا الفاصل اتفضل فاصل مشاهدينا الكرام ونعود
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة العشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
حكم البيع بالمزاد ما حكم الشرع في البيع بالمزاد وما هي شروطه وما هي أركانه وما صحته كل هذه الأحكام وغيرها فيما يخص البيع بالمزاد في حلقة خاصة وحصرية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان اليوم في التاسعة والنصف مساء انتظرونا
اهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل نعود استاذنا الدكتور للسؤال اللي حضرتك طرحته في ال- البدايه في الفقره الاولى لماذا مصر ضعيفه اعلاميا؟
طيب ايه بقى مظاهر هذا الضعف؟
ايوه هنبص نلاقي ان كم الاخبار المتدفقه من مصر الى العالم قليله جدا. طيب ومعظمها اخبار سلبيه.
ايوه معظم هذه الأخبار أخبار سلبية وتشوه صورة مصر وأنت أنت لو رحت الآن استقبلت أحد من المصريين اللي جايين في مطار القاهرة وسألته إيه الأخبار أنت راجع مصر ليه ويعني صورتك عن مصر إيه هتفاجأ بأنه خائف جدا من الدخول إلى مصر صحيح وأنه تلقى كم من المواد التي تقول له أن مصر الآن في حالة فوضى وفي فراغ حالة أمني.
وفراغ أمني و... وجرائم وجرائم خطف وغير ذلك وهناك من يريد أن يغذي هذه الصورة ويصنعها فهو جاي خايف ده إذا كان المصري يفعل ذلك فما بالك بالأجنبي طيب خذ خذ بقى النقطة الأخرى ما كم الأخبار التي تتدفق من الخارج على مصر كثير جدا كثير جدا يعني تصل إلى رب يعني آه، آه، إلى كم ضخم جدا من الأخبار هذه الأخبار المتدفقة عادة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وتبني صورة
إيجابية.
إيجابية, للولايات المتحدة الأمريكية مم.
وقف طالب في أحد المح... في إحدى المحاضرات في محاضرتي كنت أهاجم الولايات المتحدة الأمريكية فيعني هاجمني بشكل أو تحدث معي بشكل عنيف وقال كيف لك أن تهاجم الولايات المتحدة الأمريكيه والقميص الذي ألبسه أمريكي.
شاور على القميص اللي ألبسه لا، اللي لابسه أمريكي قلت له لا يعني أنك تلبس قميصا أمريكيا أنك أصبحت أمريكيا أو أن يعني أمريكا ي- لا يجب أن نهاجم أن نهاجمها لأنها آه، لأنك تلبس قميصا أمريكيا فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تسكن في عقولنا ثلاثة ما كم الإنتاج الإعلامي والثقافي الذي نقدمه إلى العالم سنويا قليل جدا قليل جدا مم.
سنجد أنه قليل جدا حتى في مجال الثقافة يعني أنا أقول لك في الثقافة يعني لو انتقلنا من الإعلام إلى الثقافة بس حاجة بسيطة كده أي سنجد أن وزارة الثقافة المصرية هي الوزارة الوحيدة في العالم التي لا تتبنى ثقافة الوطن بمعنى يعني هي طول عمرها بتروج لثقافة غريبة اشتراكية رأسمالية علمانية إلى آخره لكنها في من ابتداء من من زمن طويل من الخمسينيات حتى الآن يا ربما حتى الآن يعني إنها بتعادي الإسلام وتع- بتقدم ال- بتنشر كتب تقول في الغزو العربي لمصر بتنشر كتب تقول في فإحنا أصبحنا ضعفاء إعلاميا وثقافيا أيضا مم.
يعني شو- شوف آه، ل- ل- المشكلة إزاي إن مصر بكل يعني عدد سكانها حوالي آه، وصل الآن إلى 90 90 مليون آه، مصر آه، في مكانتها الاستراتيجية والجغرافية التي يتطلع مميزة لها جداً.
العالم الحضارة والثقافة والتاريخ وإنتاجنا الثقافي والإعلامي قليل جدا ولا يكفي حاجات مجتمعنا تعال نشوف بقى ايه الوضع الراهن الان في مجال الاعلام وهنشوف ان هو ايه واحد هيقول لي ازاي احنا ضعفاء اعلاميا وعندنا كل هذا الكم من القنوات صحيح
تعال نصنف القنوات دي هنشوف القنوات الحكومية القنوات اللي هي قنوات التابعة للدولة اه
هي أولا عندها إمكانيات كبيرة يمكن أنها تتحول إلى عنصر مهم جدا في القوة الإعلامية لمصر لكن المشكلة الحقيقية بالنسبة لهذه القنوات إن العدد اللي موجود فيها كتير جدا جدا جدا عمال في نوع من الاتكالية على بعضهم البعض ما بينتجوش حاجة في ما بينتجوش إعلام ما بينتجوش مضمون وفي نفس الوقت بينهم صراعات شديدة جدا وكل واحد منهم عايز ي- يترك الأمر للآخرين ويعمل في ال- الخارج أيوة.
وكم الإنتاج الذي يقدمونه قليل جدا بالإضافة إلى أن الك- برغم الامكانيات آه المتوفرة برغم الإمكانيات بالنسبة لهم.
الكثير طبعا من الإعلاميين جم بالواسطة بالمحسوبية وغير ذلك آه، يعني وفي نوع من السخط أيوة.
على حالتهم كل واحد ساخط على الآخرين لأن هو شايف أن هو أحق بهذا المكان إلى غير ذلك فهم بينتجوا ثقافة إعلامية نيجي بقى للقطاع الخاص ايوه القنوات الخاصة هنشوف بعد الثورة وهي القنوات الحكومية اكثر من 20 قناة اه اكثر من شوية، اكثر آه.
اكثر, أكثر بكثير هنيجي للقنوات ال- ال- الخاصه اللي, عم- اللي اللي اي حد في الدنيا يعرف ان دي بتشكل مشكله لمصر هل دي بتشكل قوه اعلاميه لمصر ولا ولا عامل ضعف لمصر ساقول لك م.
لو قارنا الوضع بالثق- بالصحافه الامريكيه بعد الاستقلال سنجد ان الأمري... الولايات المتحدة الأمريكية كانت دولة أو قارة لا يمكن لأحد في هذا العالم يتخيل أو يحلم بأنها يمكن أن تتوحد مم.
إطلاقا كان من المستحيل أنها تتوحد مين اللي وحدها؟ الصحافة الأمريكية والصحفيين الأمريكيين اه وحدوها ازاي وحدوها حول اهداف كبرى عليا وحول حل- ما يسمى بالحلم الامريكي والدوله الديمقراطيه الامريكيه وبداوا يشكلوا لانفسهم هويه وذاتيه ثقافيه والثقافه الامريكيه وان ما- ثق- ام- دوله رائده في العالم وكل هذا الكلام تعال نشوف للقنوات الم- المصريه في القطاع الخاص بعد الثوره هل تقوم بهذا الدور لا بتقوم بتفكيك المجتمع إثارة الفتن فيه إثارة, إثارة, إثارة الانقسام آه، آه، الإث- إثارة الصراع السياسي على على إيه وإحنا مش ع- مش عارفين يعني مش عارفين الصراع ده بيحدث على إيه إنما الصراع ضد الشرعية يعني بتقود ثورة مضادة ضد الشرعية ضد الدولة وبهدف هدم الدولة بهدف هدم الدولة لدرجة أنها شكلت بدل أن تشكل قوة لمصر شكلت عامل ضعف لمصر أصبح الناس المص... المصريين الشعب المصري خارج من ثورة وثورة عظيمة يعني كان المفترض ان هو بعد الثورات يزداد الطموح وتزداد الامال ثورة بناء بقى.
و- ويزداد الاشراق اشراق الوجه يعني حتى ال- ال- الوجه بيزداد اشراقا الشعب المصري هو الذي قام بثورة عظيمة ثم جاء جاءه اكتئاب بعد هذه الثورة رغم أنه نجح في أن ينتخب لأول مرة رئيسا له انتخابا حرا مباشرا وده لأول مرة في التاريخ لو كان المفروض نفرح بهذا الحدث لا الآن الشعب المصري جاء له اكتئاب لماذا؟ لو فتحت القنوات التلفزيونية هتقول لك بس شع... مصر خلاص انهارت مصر آه، احنا هنجوع آه، شعب مصر خلاص آه، فل مصر خلاص آه، فلست انتهت آه، احنا خلاص يعني ال- ال- المسألة ال- لن يكون ليس هناك امل على الاطلاق طيب طب إيه- انا بس هشرح لك آه، اكمل لك بس هذه النقطة تمام فاصبحت هذه القنوات اصبحت هذه القنوات مصدر ضعف للدولة المصرية ضعف اعلامي وثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي اصبحت يعني يعني هي اللي بتشك وبت- بدل ما تنشر المعرفة للناس تعطي المعرفة للناس تغطي الاحداث تغطية حقيقية اصبحت بتثير الفتن تنشر الشائعات تثير الانقسام تثير الفوضى الى غير ذلك فه- ليه بقى ايه اللي حصل ده اللي حصل ده ازاي اللي حصل ان هو في مجموعة رجال اعمال رجال الاعمال دول كانوا مرتبطين بالنظام السابق تمام ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأحد أن يتخيل أن هؤلاء رجال الأعمال هؤلاء يمكن أن يخلصوا للثورة ولا للنظام الجديد لا يمكن أن يكونوا مخلصين ولا حتى للدولة المصرية في حالة آه، إن- آه، تغيير النظام فهم حصلوا على آه، مكاسب ضخمة جدا وامتيازات ضخمة جدا بنوا بها هذه ال- القنوات بالإضافة إلى أنه تدفقت أموال كثيرة من الخارج بهدف تشكيل هذه الرسا- الرسائل الإعلامية وإغراق المجتمع المصري في هذه ال- ال- الحرب الكلامية اليومية وهذا الانقسام والصراع السياسي ولمنع مصر من أنها آه، تنهض وتحقق ال- القوة وفي كل المجالات لأن ك- في هناك كثير من القوة يعني أنا فقط أقول لشعب مصر الكريم إياكم أن تتخيلوا يوما إنه في قوة زي القوة زي ال ال الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سوف تتركنا نحقق الآمال ونحقق الأهداف ونبني اقتصاد وطني قوي ونبني ولا بد إنها ح- عشان كده كانت من أهم الأدوات المستخدمة وسائل الإعلام طيب.
عشان كده أنا بقول عشان نحقق القوة الإعلامية احنا عايزين قنوات كتير عايزين ضع- أضعاف هذه القنوات لكن بشرط ان اللي عايز ينشئ لنا قناة لازم يقول لنا أنا الهدف الأول آه، سياستي إيه مم.
حاجة تانية بجيب فلوسي منين الفلوس اللي أنا بأصرفها بأنفقها على هذه القناة بجيبها آه.
منين فهذه معلومات من حق شعب مصر أن يعرفها قبل أن يسمعك ايوه قبل ما يسمعك لابد انك انت تقول له من الذي يملك هذه القناة من اين تأتي الاموال التي تصرف على هذه القناة ما السياسة التحريرية لهذه القناة هي منحازة لمين تعال انا اضرب لك حتى مثال صغير تمام احنا لو شفنا بس فه- فقط فتحنا بعض القنوات اللي هي آه، خلال اليومين دول هنلاقي انها ازاي بتغطي ال- ال- الاحداث في تركيا صحيح في اليوم الثالث على التوالي اليوم الثالث على التوالي بنوع من الفرح الشديد بنوع من الفرح الشديد طيب لماذا يفرحون بهذه الأحداث في تركيا ط- آه، الاجاب ما هو هيتقال لك ما هي ده حدث موجود دلوقتي ده حدث طبعاً، طبعاً، عالمي ده حدث لابد عالمي.
ان انا اغطيه صحيح.
لابد ان يبقى لي تواجد في هذه التغطيه لابد ان المشاهد المصري يفتح القناه عندي يلاقي الاحداث دي بتتم ده صحيح مم، من لكن خلال هو أنا.
لكن هو النهارده كانت فيه مظاهرات ضد الرأسمالية في كثير من دول العالم ومن ضمنها كانت فيه مظاهرة آه، في لشبونة أضخم بكثير جدا من المظاهرات في أحداث تركيا في تركيا فلماذا لم يقوموا بتغطيتها مم.
هو حقيقة الأمر هم عايزين يقو- يقولوا إن هو الإسلام لابد أن يفشل وإن ده إذا كان هيفشل في تركيا يبقى بالضرورة هيفشل في مصر ده هو هذا ما يري- الرسالة التي يريدون أن يوصلوها لهذا الشعب المصري طب أنا عايز أقول أ- أقول شيء هم خرجوا ضد الحكومة التركية بالرغم من الحكومة التركية حققت إنجازات اقتصادية قوية وعظيمة جدا يعني آه، آه، آه، آه، دخل المواطن التركي في سنة 2003 كان 2000 دولار في السنة الآن وصل إلى 16 ألف دولار في السنة الأمر الثاني أنه أصبحت تركيا دولة بينافس اقتصادها العالم كله فيه حتى آه، كنت في مؤتمر في ألمانيا في هذا الشهر منذ حوالي تقريبا آه، ثلاثة أسابيع وكانت ال- آه، اسمها موريل كانت من مع من معهد آه، برلين للسياسة ال- للسياسة فكانت بتقول انهم عايزين آه، آه، آه، عايزين عمال وعاي- من ال- من دول اخرى لكن الا من تركيا لماذا؟ لان تركيا اصبحت منافسا قويا لالمانيا وبالتالي الاتراك يعني هيعملوا يعني آه، آه، لمصلحه بلادهم والحاجه الثانيه انهم هياخذوا الوظائف العليا الوظائف العليا في المجتمع الالماني المدراء والرجال الاعمال الكبار وغير ذلك نعم.
فهم عايزين حد يشتغل عامل مجرد عامل آه، بسيط او ش- انما ما يشتغلش خبير كبير يسيطر في على الاقتصاد عايز اقول ان هو ده تركيا فلماذا خرجت عليها الآن هذه المظاهرات هم العلمانيين والبرناوس والولايات المتحدة الأمريكية بتحرك هذا العلمانيين يرون أن, ال- أن, أن هناك ت- تناقص أو تدهور في قوة الرأسمالية العالمية أي
أن الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة اللي هي الآن آه.
آه، هتؤدي إلى تدهور الرأسمالية في العالم كله طب مين البديل الاشتراكية سقطت الشيوعية سقطت مش كده فأصبح مين الع- ال- المنافس الحقيقي للرأسمالية مم.
اللي هو ممكن يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش والكرامة الإنسانية وكل الأهداف اللي احنا رفعناها خلال الثورة مم.
مين اللي ممكن يحقق ان يبني نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على العدالة مين اللي ممكن يحقق امال افريقيا واسيا في الاستقلال الحضاري وثق- وال- والثقافي مين اللي ممكن يعمل كل ده الإسلام الاسلام مم.
الاسلام ومين الدول الاسلامية المؤهلة للصعود الان بشكل كبير في الاقتصاد العالمي مم.
اتنين تركيا ومصر تركيا ومصر فماذا لو تحالفا الاثنين لو تحالفوا هيحصل ايه هيحصل قوة عالمية كبرى قوة عالمية كبرى تقود العالم كله الى عالم جديد جميل.
تغير العالم عشان كده انا اقول لك على حاجة أيوة.
ي- لاحظ كده يشتد الهجوم على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كلما ازدادت انجازاته وليس كلما تناقصت هو حي... فين الإنجازات يعني هقول لك آه.
يعني يعني لو حقق انجاز معين لو حقق انجاز معين مباشره ت- آه، آه، افتح القنوات كده هتلاقي مباشره كم من السخط والسخريه وال آه، والبرامج التي تهاجمه اكبر بكثير من الامس طب هو ليه ليه ما كانش بالامس آه ليه لأنهم يخافون أو لا يريدون له أن يحقق إنجازا عشان كده أنا بقول يا شعب مصر خليك واعي رجاء أن ت- ت- تتلقى الرسائل الإعلامية بوعي ال- القضية أن هو الإعلام الآن أصبح مسمى ما بيقومش بدور مهني الإعلام بيحقق أهداف سياسية واقتصادية و- ومرتبط بقوة عالمية وغير ذلك وبالتالي لابد أن تكون واعيا عشان- عشان كده لابد أن نع- يعني أن احنا ننشر الثقافة الإعلامية ونقول لأن لما تشوف القناة لازم تحلل مين دي قناة مين وليه وال- و- تمويلها إيه وتلقاها وهدفها إيه وتمويلها إيه ورسالتها وهدفها إيه؟
إيه إلى غير ذلك آه.
وهي بت- بتذيع ده ليه آه.
ع- فعشان كده بقول ان هو اول ما نبص نلاقي انه في انجاز تعال مثلا اقول لك إن- يوم تحرير الجنود السبعه أيوة.
ده كان يوم فرح بالنسبه للشعب المصري بالتأكيد.
احنا جنودنا الحمد لله تحرروا بدون اي نقطه دم وعادوا لنا بسلامه الله ويعني ما- كان كان يوم يفرح به اي مواطن كان يوم سعيد جدا في حياتنا في حياه كل انسان مصري طيب ما هو الداعي في هذا اليوم هتبص تلاقي انهم بدأوا يصرفوا الانتباه ويقللوا من الكلام عن هذا الموضوع ويهاجموا بسخرية شديدة اضرب لك مثال اخر موضوع سد النهضة أي موضوع سد النهضة انا اعتقد ان هناك قنوات مصرية كانت اكثر فرحا بموضوع بناء سد النهضة الأثيوبي لأنها تستخدمه في الهجوم على ال- النظام المصري في- لا- و- و- ول- و- آه، لكي آه، ت- تريد أن تقول أنه ال- إن النظام المصري أو الرئيس محمد مرسي يعني آه، غير قادر على الدفاع عن حقوق الشعب المصري وهنموت من العطش إلى آخر كل هذا الكلام طب هنموت من العطش هذا أدعى إلى أن نتوحد نتحد.
في هذه الأزمة مم.
مش كده احنا دلوقتي الآن في أزمة اه فلازم ندافع عن أنفسنا اللي بيدافع عن نفسه احنا طالع احنا شعب واحد مش كده نعم احنا شعب واحد فهم وبنواجه أزمة هنموت من العطش يبقى لازم في هذه الحالة ندافع ن- ندافع عن عن أنفسنا بأن نتوحد الدولة طالما هي قوية تستطيع أن تفرض شروطها في المفاوضات لكن أنت بتضعف لي الدولة الآن آه.
عمال تقول لي إنها إنك أنت فاشل ما عشان ما أعرفش إيه وبتزيد الانقسام في المجتمع ال- ال- طيب ال- يعني المصري الإعلام له دور خطير الآن ولكن السؤال دكتور سليمان كيف يدار الإعلام المصري بكل وضوح طيب هو انا بس عايز أ- أ- اقول ان هو حتى الان احنا وص... احنا خ- خارجين من الثوره آه.
نحن خرجنا من ثوره فوجدنا الاعلام المملوك للدوله الذي كان يوما من الايام عزبه كان مجموعه عزب مم.
العزبة بتاعت صفوة الشريف ثم تحولت العزبة إلى ملكية أنس الفقي والعزبة الأخرى العزب الأخرى اللي هي بتاعت إبراهيم نافع على ما أعرفش إيه و- وكانت الأمور بتسير على النحو التالي أولا ال- كل ال- الوسائل دي عليها ديون تراكمت عبر تراكمت إزاي ده هي بتجيب بتجيب أموال طائلة لكن في حقيقة الأمر ال- كانت بتودي هدايا بالملايين طبعا وصلت إلى للمسؤولين والشخصيات آه العامة.
المسؤولين مع حسني مبارك واولاده الشخصيات وزوجاته العامة.
والنائب العام وما اعرفش هو آه، شخص وهي وهي ويعني اشخاص كثيرين يعني نعم نعم. فتراكمت عليها الكثير جدا من الديون واصبحت يعني آه، مكتظه بالكثير جدا من ال- العاملين واحوالها في منتهى السوء والحقيقه هي تركه ثقيله جدا ولكنها ايضا مع ذلك لابد انها يعني ان احنا نحاول ان احنا نحل مشاكلها باي شك- بشكل او باخر لكي تساهم في قوه الإع- القوه الاعلاميه لمصر. يعني عشان عشان ون- ونحدد لها وظائف تقوم بها بمسؤوليه مجتمعيه ولابد ان تقوم بهذه المسؤوليه الاجتماعيه. آه، الامر الثاني بقى اللي هو النظام الخاص اللي هو القطاع الخاص.
طيب القطاع الخاص هو اصلا تاريخيا في مصر كان ممنوع اصدار اي جريده او آه، ففي فتره من الفترات كانت آه، يعني يعني في طبقا للقانون رقم 96 لسنه 1996 كان الاختار مقيد بمعنى ان هو لابد انه يروح للمجلس الاعلى للصحافه لمن يريد ان يصدر جريده وبعدين ينتظر 40 يوم المجلس لو رد عليه بال- بالسلب يبقى خلاص آم، او رد عليه او ما ردش عليه يبقى يروح يصدر الجريده صحيح
حقيقة الأمر أنه في سمح سمح النظام السابق لعدد من الصحف التي أنشأها رجال الأعمال في مصر للقيام بدور محدد هو إيه؟ هو الهجوم على التيار الإسلامي خلينا واضحين وبص- وبصراحة شديدة في في هذا البرنامج مم.
سمح لهم بالصدور طب ما تيجي نشوف الصراحة بتاعت حضرتك يلا.
وإصدار الصحف بعد الفاصل بس.
فاصل مشاهدينا الكرام ونعود
أوسكار TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 2 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 522 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل حكم البيع بالمزاج ما حكم الشرع في البيع بالمزاد وما هي شروطه وما هي أركانه وما صحته كل هذه الأحكام وغيرها فيما يخص البيع بالمزاد في حلقة خاصة وحصرية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان اليوم في التاسعة والنصف مساء انتظرونا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل نعود دكتور سليمان لما كنا نتحدث فيه حضرتك كنت تتكلم عن إصدار الصحف في البداية كان لأغراض سياسية معينة
آه، في ظل النظام السابق لم يكن أحد يستطيع أن يصدر صحيفة إلا إذا كان النظام السياسي راضيا عنه ويستخدمه لتحقيق مصلحة معينة للنظام
تمام وبالتالي صدرت مجموعة من الصحف لكي تقوم بهذا الدور بعد الثورة ظهرت مجموعة من الصحف التي أصدرها رجال الأعمال المرتبطين بالنظام ده طبعا في صحف تانية كتيرة ظ- ظ- ظهرت لكن آه، يعني يعني في في الصحف ظهرت من من يعني كجزء من امبراطوريات اعلاميه الامبراطوريات الإعلامية دي آه، بتضم صحف وبتضم محطات تلفزيون آه، قنوات تلفزيون مختلفة وهذه ال- ال- القنوات أو الامبراطوريات لها أهداف معينة تريد أن تحققها هي إيه؟ هي جزء من الثورة آه، المضادة عشان كده لو احنا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة مسألة الإعداد إنها بتعد الشارع بتعد بتهيئ الناس لما سيحدث في 30 6 في 30 6 يعني هي يعني في 30 6 ده هو اللي هيحدث إنها بتعد الناس لتقبل حدث معين
أيا كان ايا كان فهي ال- هذا النوع من الاعداد هو بالضبط لا يختلف عن آه، ممارسه اي نظام آه، شمولي او آه، اي يعني كما لو كان كما كان النظام السابق يفعل وكما لو كانت أي دولة أخرى إفريقية بت- بتفعل في وقت معين م.
بتعد الشارع عشان يتقبل تعد الناس لكي يتقبلوا وفي حدثاً مقدمات معيناً.
كثيرة لذلك اه فهي عايزه تعد الناس لتقبل ايه لتقبل احداث العنف التي سيقوم بها هؤلاء يوم 30 6 واحداث حاله فوضى آه، ل- آه، آه، لان- لانقلاب على نظام الحكم ده هي ال- يعني اذا فهي تقوم بعمل آه، طبقا لخطط معينه تم رسمها لكي اولا تش- تشكل حاله اكتئاب عند الناس تشكل حاله نوع من الياس الشديد عند الناس تشكل آه، آه، آه، امكانيه لتقبل اي حدث يحدث في 30 6 انا عايز اقول للناس لشعب مصر الكريم نحن الآن بعد الثورة مصر مؤهلة عالميا تعالوا نقرأ الأحداث تعالوا نقرأ الأحداث في العالم كله وهنلاقي أن مصر مؤهلة لكي تبني نظاما اقتصاديا عالميا جديدا أشرح الفكرة؟
يا ريت بس ما ما احنا عايزين برضو الناس تحس بالكلام ده طب ما هو حضرتك لو بنيجي لا نتكلم ما هو محدش لا, حاسس لا بده.
ما هو حل... إن... آه، انت احنا لازم نفرق بين حاجتين اه
ان انا دلوقتي عايز اكل تمام مش كده انا بالتأكيد.
جعان دلوقتي وعايز اكل تمام بينما فلو جبت لي كسرة خبز آه، ناشفة صغيرة ده خلاص ده كده ب- شيء كويس لكن انا لو صبرت شوية لو صبرت مدة معينة فبالتأكيد ان انا هاكل وسيأكل اولادي وسيكون هناك مستقبل مهم جدا ل- لاولادي ولبلدي يعني ولذلك نحن مؤهلين لان احنا نحقق معجزات اقتصادية اكبر بكثير جدا من معجزة تركيا ومن المعجزة الماليزية مم.
ومن معجزة البرازيل ازاي حاول انا بالمناسبة تعال نشوف بس معجزة البرازيل اللي راح رئيسنا يزورها في الفترة الأخيرة وعايزين نشوف انه دو آه، لولا دي سيلفا لولا دي سيلفا هو لولا دي الاسم الدلع بتاعه ده اسمه دي سيلفا هو تولى الحكم كام حوالي 8 سنين في الثمان سنين دي أول ما بدأ الحكم كان ديون البرازيل للبنك الدولي أو لل- للدول لدول مختلفة 250 مليار دولار وكان الدخل كان الديون الداخلية في ال- الحكومة حوالي 16 مرة د- ضعف 16 ضعف الدخل القومي للبرازيل كلها لما بعد 8 سنين أصبحت البرازيل دائنة للبنك الدولي وللكثير من دول العالم وأصبحت ال- د- د- دفعت كل ديونها وبتنهض نهضة اقتصادية غير عادية ف ال- عشان كده أنا بقول إنه يعني إحنا عندنا مشكلات اقتصادية خطيرة لكن لكن من المؤكد اننا لو لو احسننا استغلال آه، موارد ارضنا وطاقاتنا ومن اهمها اهمها بقى الثروه البشريه اللي هم بيحاولوا الان ان هم يسببوا لها اكتئاب طيب ما هو الاعلام يا دكتور خليني من ناحية بس الاقتصاد. ما خليني أنا هقول خليني, لحضرتك خليني بس اكمل اكمل النقطه دي لو احسننا استغلال ده احنا هنبني مش في الثمان سنين ان شاء الله في اقل من ذلك هنبني تجربه ربما لا تقل ابدا عن تجربه البرازيل بس بشرط ان احنا نبني ال- الاقتصاد عاده اخواننا الاقتصادي ال- ما انا عايز بس في الاقتصاديين مساله الاقتصاد يا دكتور ما هو الاعلام بقى ما هو الاعلام حينما يتكلم حينما ينقل ما بقولك بينقل الحقيقه ان شايف في غلاء الاسعار في شايف في بطاله شايف في فقر شايف في نقص في امور معينه فبيتكلم بالحقيقه بينقل الواقع اللي موجود في الشارع المصري فبيقول ان في ازمه اقتصاديه في ازمه امنيه في ازمه في النظافه في ازمه في الشارع في ازمه في نواحي عديده فيقال ان الاعلام هو الذي ينقل الواقع وهو الذي ينقل آه، الحقيقه محتاجين نرد على ال- على الجزئيه دي بعد يعني الاتصال ليته ناخد اتصال اه طيب بعد اذن حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا أستاذ ملهم اهلا بيك اتفضلي حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم هقول في عجالة حاجة عن الإعلام بس نعم عايزة أقول الإعلام أمانة وكلمة والكلمة كالسهم إن لم تصب الهدف بتوفيق من الله وتؤتي أكلها الطيبة ف- وإما أن تخطئ الهدف بتزيين من الشيطان فتدمر والإسلام علمنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمي- نادمين ويجب أن نسعد بأي قطرة تخدم المشروع الإسلامي لتمكين شرع الله وكما يقال أول الغيث قطرة فقط مزيد من الصبر والتعاون والاعتصام وتوحيد الهدف ألا وهو إعلاء كلمة الله كما يحب الله لتشرق الأرض بنور الله فاللهم وفقنا جميعا كما تحب وترضى شكراً.
وجزاكم الله خيرا شكرا شكرا جزيلا ام علاء اهلا وسهلا
الله.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك يا أستاذ ملهم وربنا يبارك فيكم في قناة الرحمة المباركة ومرحبا بضيفك الكريم اهلا وسهلا أولا يا أستاذ ملهم ضعف الإعلام في مصر ليس بكثرة القنوات الإعلامية أو قلتها فممكن قنوات قليلة مميزة تفيد الناس بإعلام صادق ومفيد أفضل من قنوات كثيرة تبث الفتن وتساعد على نشر الفساد والأكاذيب التي تضر بالبلاد والعباد فضعف الإعلام في مصر هو عدم حرية الرأي أو التعبير عن الآراء بحيادية تامة أو الاهتمام بالأمور الحياتية للشعوب أو توصيل أصواتهم للمسؤولين فكل نظام يسخر الإعلام لصالحه إلى الآن فالنظام السابق كان يحارب القنوات الإسلامية ويقوم بإغلاقها وخاصة القنوات الصالحة التي تفيد الناس ومعلش النظام الحالي يريد الحجر على القنوات الإعلامية التي تعارض النظام وكأنها جينات متوارثة في البشر وهي عدم الشفافية والمصداقية في حرية التعبير عن الآراء واستخدام الإعلام وتسييسه لصالح أي نظام في الحكم سواء كان إسلامي أو إعلامي وشكرا لك يا أستاذ ملهم شكرا جزيلا استاذ متولي السلام عليكم يا اخو ملهم عليكم السلام ورحمه الله حياك وبركاته الله وعلى الله من قدرك وقدر الشيخ حسان أهلاً.
و- واهدى الله العلماء اللي هو طبعا انا مش اهل للعلم ولا اهل للكلام لكن بقول الشيخ حسان وامثاله احنا نعرفهم يمكن من من قبل الفضائيات و- تمام.
و- ونحسبهم على عتقة وعلى نور وعلى هدى وربنا ان شاء الله يعني يهدي النفوس خلينا آمين.
نتكلم باللغه بتاعتنا آمين.
ارجع تاني لاخونا الفاضل سلامي له وبسلم عليه وبقول له الحريه والعداله انا بس هتكلم شويه يا اخ ملهم سامحني بس هقول له اول حاجه هذكره بال... بالمستشار الهضيبي المستشار الهضيبي كان بيقول ايه استمروا استمروا في سيركم ولا تلتفتوا الى الوراء ولا تغتروا بعناوين الرجال وشهرتهم انتم تبنون بناء جيدا من اساس انا ارى المستشار الهضيبي قال الكلام ده في وقت طبعا وقت كان فيه فيه ازدهار للاخوان معلش يسامحني الاخ انا شايف ان بعض الاخوان بامانه يعني مش- بي- بيمسحوا تاريخ تاريخ الفضلاء مثل ح- حسن الهضيبي عبد القادر عوده محمد فرغلي امينه قطب محمد قطب سيد قطب واخد بالك فتحيه بكر خالد حسن الهضيبي محمد يوسف هواب يا فندم انا ارى ده وجهه نظر مش تحمل على الاخوان اللي بيحصل بالنسبه اذا قلنا للصحافه قلنا لاي مشكله في مصر التيار الاسلامي مش متحمل المسؤوليه تماما وعلى راسه الحريه العدالة مش بهاجم انا ابن التيار الاسلامي انا انا انا خدام التيار الاسلامي لكن في حاجه اخملها ما اقول لك عليها شوف شوف شوف كل واحد فينا بالنسبه للتيار الاسلامي قاعد يجري على الكراسي وده حقه بدل احنا رضينا بالعمليه الديمقراطيه ونسى ونسى اللي هو بينه وبين اخوه في التيار الاسلامي يبقى في وحده لما احنا النهارده بنجني بنجني ده سامحني بس اسمعني بنجني كل المأساة اللي احنا فيها دي حضرتك بمعنى النهارده بنلاقي كذا بنلاقي فيه حكم كذا بنلاقي فيه وضع كذا بنلاقي فيه كذا وقاعدين طول النهار على النت بناكل في بعض طول النهار على الفضائيات بناكل في بعض هل احنا التيار الاسلامي لا يعي المرحله لا يعي فقه المرحله لا يعي اللي احنا في نصره من عند الله وهقول لحضرتك على حاجه انا ارى ووجهه نظر ولا رزق على الله ان ممكن بقصد او بدون قصد ان ان الحريه على العد- يقولوا لي هم عملوا ايه في قضيه في قضيه الشريعه هو واخد بق- يقولوا لي هم عملوا ايه في قضيه الضباط الملتحين وهم بيطلعوا على الفضائيات كلهم وانا وهم حبايبي وع- وعارفيني كمان بالاسم تقريبا واخد بالك عملوا ايه بالنسبه لقضيه الضباط الملتحيين النهارده هو مش بيقول احترام القانون ما بيقفوش معاهم ليه واخد بالك هتقول لي هي قضيه فرعيه هي الفكره مش احترام للقانون دي حاجه الحاجه الثانيه حضرتك الكوادر كلها في المناطق كلها في الارياف اقوملها معظمها مع الطيارات كلها بتاكل في بعضها الا من رحم ربي تمام.
يا اخوانا اسمع اسمعنا اقوملها والله بتكلم في قضيه اخطر مما مما يتصور العقل ده احنا ما فوقناش يا اخ ملهم اقسم بالله مش موضوع سجون وموضوع بتاع احنا النهارده اذا ما فوقناش للمرحله الناس مستنيين منا الناس بتستنى منا كتير الناس في امل في الله ثم فينا في 52 والناس تقرا التاريخ وانا هتحمل المسؤوليه دي كان أ- أ- الدنيا مهيئه جدا لتطبيق الشريعه والنهارده مطبقه وبنغلط نفس الغلط بنعمل ملائمات بنعمل ملائمات ليه ال- يا فندم اللي انت كنت بتعمله وانت جماعه ما ينفعش تعمله وانت حزب شكرا شكرا شكرا استاذ متولي شكرا جزيلا وجهة نظر آه، أعود دكتور سليمان لما كنا نتحدث فيه في مسألة آه، الإعلام وأنه ينقل الواقع آه، مثل أزمة ال- مثل الأزمة الاقتصادية
ومن وظائف الإعلام أن ينقل الواقع تمام وأن يصور الواقع لكن يصوره على حقيقته دون مبالغة أو تهويل أو تهوين تعال نشوف مقارنة كده بس بسيطة كده ونحن في أثناء الثورة كان الميدان التحرير في أحد الأيام كان في حوالي 7 مليون إنسان 7 مليون ثائر عظيم من شعب مصر تم توجيه الكاميرات إلى النيل للإيحاء بأن الأمور تسير سيرا هادئا في مصر وأنه لا يوجد شيء أو بقى هذا- المتظاهرين عشرات آه، آه، لا هم ما جابوش خ- حاجه مم.
من يعني المظاهر- بعدها بشوية.
ما جابوا- ما جابوش مظاهرين حاجه خالص تعالوا نشوف بقى ايه اللي بيحدث ان هو في مبالغه وتهويل الان في اي حدث من الاحداث تعالوا نشوف لو مثلا على سبيل المثال الاسعار كما ارتفعت الاسعار منذ العام الماضي في الشهر يونيو حتى الان احنا خلاص على على 1 يونيو كم ارتفعت لو فتحت اي قناة فضائية هتلاقي انها تتصور انها قد تضاعفت 20 مرة بينما لو سألت او لو اي حد اي مواطن هيشوف ان هو ما لم يعني ما لم ترتفع الاشياء يعني في بعض السلع الاشياء قليلة آه، للغاية انا عايز أقو- اقول للاعلاميين المصريين انا بس عايز اقول النقطة الاول انه بناء اخواننا الاقتصاديين عادة ما يتصورون الاقتصاد على انه ارقام وماديات وموارد وتكاليف وغير ذلك هذا صحيح لكن هذا ليس الاقتصاد الاقتصاد يقوم على الثقافة وعلى الاعلام وعلى المعرفة واحنا هننتقل بننتقل عالميا الى انواع جديدة من الاقتصاد اسمها الاقتصاد القائم على المعرفة واقتصاد المعرفة وهو التحدي الكبير كيف ده التح- نبني مجتمع معرفة أفضل نعم فعشان كده بنقول ان بناء مجتمع المعرفة يشكل الاساس للاقتصاد المصري القادم اه فعشان نقول ايه ع- مع- مثال بسيط احنا عندنا الرمل في سيناء رمل الزجاج بنبيع الرمل ده ال- الطن بحوالي واحد دولار اول ما بينزل الى تركيا بيتعمل عجينة بيتباع ب 26 آه، او بيوصل حوالي يعني اكتر من ذلك آه، آه، لما يعود لنا في صورة زجاج بيعود بكام حوالي 500 دولار اه للطن فاحنا معنى كده ان احنا ال- ال- القضية مش قضية موارد القضية احنا عندنا موارد كتير جدا لكن لابد ان نستغل هذه الموارد فنصنعها ونحقق القيمة المضافة الامر الثاني احنا ممكن نبتكر ونبدع ونطلع أفكار جديدة آه، آه، آه، تغير من العالم إحنا أريد أن أقول أنه نحن الآن كل العلم اللي تطور آه، حتى الآن لم يكتشف من أسرار الكون أكثر من 1% وده تقدير كبير بالمناسبة ده تقدير كبير جدا 1% ده تقدير كبير جدا ده مبالغة ده مبالغة يعني 99% من أسرار الكون لم تكتشف بعد نعم فاحنا ممكن نكتشف بس ما- في اخ- اختراع واحد السر من اسرار الكون بس غير لنا حياتنا بطريقه اللي وهو الكهرباء على سبيل المثال احنا ممكن نكتشف اسرار من اسرار الكون تغير لنا ال- ال- الحياه بشكل كبير جدا فاحنا ال- الصراع في المستقبل هو صراع افكار وابداع وابتكارات واختراعات وعلم وابحاث وتكنولوجيا و- وثروات بشريه و- ووسائل بتتعلم.
الإعلام هي وو- الأساس في ووسائل- بناء مجتمع طبعاً، المعرفة.
اكيد مم.
فعشان كده ما نقول ايه اظن انت وصلت وصلتك الفكره آه، الحمد تمام.
لله بدون ايه طيب عشان نبني الاقتصاد العالمي ده النظام الاقتصادي العالمي ده لازم نبني مجتمع المعرفه ونبني نظام اعلامي جديد النظام الاعلامي الجديد ده بيقوم على ايه بيقوم على الحريه أي بيقوم على الحريه لان احنا لو سلبنا الحريه من وسائل الاعلام مش هتزدهر لا يمكن أن تزدهر وسائل الإعلام إلا في ظل الحرية لكن في نفس الوقت لابد أن ترتبط الحرية بالمسؤولية بوظائف أؤديها للمجتمع بدور بمسؤولية أؤديها للمجتمع الحاجة الثانية أن الإعلامي الذي يقوم بدوره في المجتمع يصبح فخور أمام نفسه وأمام أهله وأمام ناسه وأمام مجتمعه بأنه يقوم بهذا الدور الوطني عشان كده لا يمكن ان احنا آه، نقدم الى الناس باعتبارنا مجرد ناقلي اخبار ومعلومات معظمها غير صحيح هذا تشويه لصورتنا كاعلاميين عشان كده انا بتوجه للاعلاميين المصريين الان يجب ان نتحد نطهر انفسنا من العبوديه لراس المال ان احنا ثرنا على السلطه ف... وتحررنا منها يعني لابد ان نثور على الامبراطوريات الاعلاميه التي تستخدمنا وتشوه صورتنا وتشوه صوره الاعلام في مصر احنا محتاجين الاعلام في مصر يزدهر أي ومحتاجين ان احنا نقدم للأ- لم- آ- آ- لانفسنا للمجتمع باننا بناة مجتمع المعرفه ونقول للشعب المصري ادينا حريتنا يا شعب مصر لان احنا احنا لا احنا هنساعدك في بناء مجتمع المعرفه وبناء نظام اقتصادي عالمي جديد وفي بناء نظام إعلامي عالمي جديد وفي نشر الثقافة الثقافة في مصر وفي الدفاع عن هوية آه، ال- ال- هوية مصر وثقافتها وحضارتها ومركزها و- ونرفع مكانتها العالمية ونمارس الدبلوماسية العامة والدبلوماسية وهنحط ال- القضايا المصرية على أجندة العالم وهنعمل يعني نريد أن نقول لشعب مصر هذا الكلام من أجل ذلك أقول لكل الإعلاميين وهم تلاميذي وأصدقائي وزملائي وأقول لهم الآن جاءتنا الفرصة التاريخية نعم بدل ما نسمح لمجموعة يكونوا طول اليوم طالعين على الشاشات يحبطوا شعب مصر وقولوا له انه كلام آه، هذا ال- الكلام نحن الآن نريد أن نقول لشعب مصر من حقك الآن أن تفتخر بأنك تست... إن- بأنك استطعت أن تنتخب لأول مرة في تاريخك رئيسك بحرية تامة وأن تص... أن تقوم بصياغة دستورك بحرية تامة هذا الدستور يعبر عنك والأمر الثالث أن أننا يمكن أن ننطلق رغم كل المعوقات المعوقات دي بسيطة كل دول كل دول في العالم ت- تتعرض إلى أزمات ومحن وغير, وغير ذلك وأنا بسأل اللي شايف إن احنا في محنة الآن يسأل نفسه كده يا ترى كان يسأل آه يسأل إذا كان جده موجود أو أبوه موجود عن الأوضاع كانت بعد 67 كان شكلها إيه كان بيشتري الزيت إزاي والسكر إزاي والت- وال- والدقيق إزاي وكان بيشتري الجاز الك- الكيروسين طب خلينا عشان خلينا- يولع البابور طب في- في ازمات كثيره في معوقات كثيره آه، والاعلام عليه دور كبير في آه، آه، في بناء مجتمع المعرفه الى غير ذلك ولكن آه، آه، حضرتك ذكرت في البدايه ان كل واحد له آه، طريق معين كل واحد له خطه معينه كل قناه طالعه باهداف معينه بوسيله معينه برساله معينه بفكر معين تريد آه، آه، يعني المجمل آه، القضاء على الإسلام آه، السياسي طيب آه، السؤال ما هو الإسلام السياسي أو التيار الإسلامي أو الإسلاميين أو أيا كان المسمى أس- على طول مباشرة يقال بأنهم هم الذين أعطوا الفرصة أعطوا الفرصة للإعلام من أجل الهجوم عليهم دائما في آه، دقيقة واحدة لأن الوقت انتهى في دقيقة واحدة أنا بس م- آه مستغل مس- آه مضطر إن أنا أستغل الدقيقة الواحدة دي في توجيه رسالة إلى كل الإسلاميين في مصر وفي العالم كله.
آه.
لأن جاءتنا الفرصة التاريخية لكي نبني لكي نبني اقتصادا جديدا وإعلاما جديدا وحضارة جديدة ولا بد أن نتحد لحماية آه، مصر والدفاع عنها آه، ثورة مصر دي ثورة عظيمة جدا ومن حق من حق المصريين على الإسلاميين أن يتوحدوا للدفاع عن أهداف الثورة وعن الشرعية عن الشرعية تمام. وعن ال- النظام الديمقراطي الذي بناه شعب مصر بعد الثورة جميل.
لكن أن تحدث بيننا اختلافات فنترك ال- الساحة ل- للمؤامرات والخطط التي يدبرونها لإسقاط الشرعية الله سيحاسبنا جميعا ويعني نرجو الله سبحانه ولكننا يعني نحتمي ب- بالله سبحانه وتعالى ونعوذ به ونلوذ به ونلجأ إليه ونؤمن أنه آه، سيحمي مصر آمين.
ويحمي شعبها من كل الفتن آمين يا رب.
وأن كل المؤامرات والمخططات سوف تسقط وأن الشرعية هي التي ستظل تعبر عن إرادة المصريين وإن شاء الله سنبني اقتصادا عظيما إن شاء الله بإذن الله.
وإعلاما ربنا- عظيما يا رب.
وننشر ث- الثقافة في كل أنحاء العالم آمين يا رب ربنا يوحد صف الإسلاميين على كلمة واحدة وعلى قلب رجل واحد وربنا يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين آمين يا رب العالمين والأيام القادمة في هذا الشهر الصعب يتعدى على خير إن شاء الله ويكون شهر أمن وأمان بإذن الله رب العالمين وتنهض البلد إن شاء الله أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سليمان على المعلومات اللي حضرتك أعطيتها لنا النهاردة وربنا يكرم حضرتك دكتور سليمان صالح أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة شدنا الكرام كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا